بسم الله الرحمن الرحيم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم من روائع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الوصول إلى الله تعالى ونحن الآن مع الشريط الخامس من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه
دخلت فندق من الفنادق الكبرى حسيت ان انا دخلت مستشفى المجانين والله والله العظيم ده اللي وقع في قلبي ساعة ما دخلت اه شفت ناس حسيت ان في ناس ماشيه من غير دماغ شفت راجل سايق سايب شعره ابيض ولابس بتاع ده صغير كده مايوه لا وتلاقي مراته ماشيه قدامه عقرية وبناته ماشيين وراه مثل انت ترضى ان مراتك تمشي كده ترضى طبعا لا قول الحمد لله ياما ناس كتير بتعملها اشكر لو شكرت نعمه الهدايه يزيدك هدايه والذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
صفي صفي يصفي لك صفي ليصفى لك من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه انا عايز اقول لما تلتزم يا ابني صف نبدا نصفي نصفي اعمالنا مع الشيطان صفي نصفي حساباتنا مع النفس والهوى نصفي نصفي
شفتوا الجنيه ده محدش شافه اصلهم بيقولوا احنا بنقول خرافات لا حقايق اهي الجنيه ده ممكن اي حد يشوفه ويقراه الجنيه ده عارفين مكتوب عليه ايه والله يا حبيبتي لولا خوفي من الله خوف ايه انت لو خايف من ربنا ما تقولش كده من اصله لا لا لا ده ده طلع اللي ايه طلع اللي جواه يا ناس في جواهم سيدة واكتر بس ما بيقولوش من صفى صفي له تلاقيه بيذنب مثلا تلاقيه بيبص للنساء المتبرجات لسه ويجي يقول لك انا حاسس ان في قسوه في قلبي مش عارف ليه مش عارف ليه انت كده عارف ليه لانك لما بتكدر بيكدر عليك ابوك مضايقك في البيت عشان التزمت او امك او زوجتك او في العمل لما التزمت ضايقوك الكدر ده جه منين الكدر ده جه منين منك منك من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه
صفي يصفي لك يصفي لك واقف في الصلاه بتقرا القران مش مركز تذكر الله فكرك سارح ده كدر كدر في العباده صفي صفي ليصفى
الدين الدين هو العبادة والعلم والدعوة والعمل للتمكين الدين كل الدين عشان كده اللي بنقول يا عم اللي لابسة بنطلون دي كويس يا عم تحمد ربنا تحسن من غيرها وبعدين خطوة خطوة النهاردة بنطلون وبكرة جيب وبعده تلبس طويل وبعدين تغطي شعرها وتربط رقبتها وبعدين الحجاب يطول شوية لا مفيش لا لا لا ما تزعلوش مني اصل ده دين مش لعبة النهاردة تلبس النهاردة تبطل سجاير ده الراجل الملتزم قرار انه يبطل سجاير قرار انه يلتحي قرار قرار انها تنتقد قرار قرار قرار الدين ما ينفعش انك انت تتردد ما ينفعش انك تفكر اصلي ولا بصلي ما ينفعش ما ينفعش انك تفكر التحي ولا ما التحي ما ينفعش ما ينفعش انك تفكري البس النقاب ولا ما البسش ما ينفعش على طول قرار احنا محتاجين نشكر نعمة الالتزام نعمة الهداية ونصفي عشان ربنا يصفي لك قلبك من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا اللهم اجعل لقاءنا هذا موفقا مباركا خالصا لوجهك الكريم نافعا لجميع المسلمين والمسلمات أما بعد فإخوتي في الله اجتمع يوم سفيان الثوري ويوسف بن أسباط ووهيب بن الورد فقال سفيان وددت والله أني ميت مخافة الفتن فرد عليه يوسف وقال والله ما أحب أن أموت كيف وكل يوم أزيد لله قربة وسكت وهيب فقيل له وأنت ماذا تشتهي فقال أحبهما إلي أحبهما إليه فقال سفيان ربانية ورب الكعبة وقبله بين عينيه أولا إخوتي في الله كلما ذكرت هذا الموقف بكى القلب دما أن يجتمع يوسف بن أسباط وسفيان الثوري ووهيب بن الورد ناس زي الورد أئمة ثلاثة ونحن اليوم نجلس في صحراء قاحلة لا نجد من يذكرنا بالله اللهم قيض لهذه الأمة علماء ربانيين ودعاة مخلصين وقادة عاملين وأئمة مدبرين اللهم إنا نسألك ألا تفتننا في الدين نعم إخوتي في الله حين يجتمع هؤلاء وتجد في موقف آخر يجتمع محمد بن واسع وعون بن عبد الله ويونس بن عبيد سبحان الله تجد في زمان عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وتجد في زمان سعيد بن المسيب والحسن البصري وعبد الله بن المبارك أين العلماء أين الأئمة أين الرواد أين القواد لقد أردت في آخر لقاء التقيت فيه معكم إخوتاه وكان بعنوان الجدية في الالتزام أو الجد يا شباب كان هذا الموقف لكي يصنع منكم رجال قلت لكم هنالك لحد امتى هفضل اقول لك صلي انت ما بتصليش ليه عايزين نطلع درجة بقى نتخطى خطوة نتوجه مرة نظل دايما نطبطب ونتلطف ونحسس ونقول لك ده الاسلام دين جميل يا اخي في ضحك وفي فرح مش حزن ولا تسم اريدك ان ترتقي خطوة لتكون من هؤلاء الائمة احنا هنستورد ائمة من برا ائمة الدين لابد ان يكونوا منكم يا شباب وإلا فإن لم يكونوا منكم من اين نأتي بهم ائمة في الدين ولذلك ما زلنا في أصول الوصول اللهم بلغنا رضاك يا رب ما زلنا نسير في أصول الوصول إلى الله جل جلاله وأول أصل من أصول الوصول نذكره الليلة من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه اللهم إنا نسألك أن تصفي أعمالنا من الكدر وقلوبنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب اللهم إنا نسألك أن تصفي لنا حياتنا فتكون خالصة لك من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه أيها الأخ الكريم اسمح لي أن أقول لك أن العلاقة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة أحيانا بعض الشباب يلتزم اللهم ارزق شبابنا الالتزام يا رب اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين ثبتهم على الايمان نجيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا شباب يبدأ الطريق ثم هو ما زال ملخبط ما زال بيلون ما زال احنا متوعدين انكم ما تزعلوش مني مش كده آه ما زال هايف ما زال تافه ما زال بيحاول يلف ويدور على ربنا يمكر على الله يحاول ان يخدع الله الله وانما اتي المسكين من جهله من جهله ما يعرفش ربنا ما يعرفوش وانا ما كنتش احب انها تيجي في الاول وانا قلتها في خطبه الجمعه امبارح ومضطر اقولها النهارده تاني لان انتوا ما كنتوش معانا اطلع ايه الجنيه اه شفتوا الجنيه ده محدش شافه والله العظيم الذي يسمع ويرى وهو علينا شهيد ان الذي اعطاني هذا الجنيه واحد عنده دكان بقالة وهذا الجنيه اتاه حد اشترى بيه منه حاجة اصلهم بيقولوا احنا بنقول خرافات لا حقائق اهي الجنيه ده ممكن اي حد يشوفه ويقراه الجنيه ده عارفين مكتوب عليه ايه ولد كاتب حبيبتي الغالية منى كل عام وأنت بخير أحب أن أعبر لك عما في داخلي والله يا حبيبتي لولا خوفي من الله يا حبيبتي أني لا أعبد الله بل أعبدك أنت يا حبيبتي حبيبك وشخبطك شوفوا يا عم الحاج اهو شوفوا يا عم الحاج حد يقراه لا خليهولي اه بتضحكوا بس حاجه توجع القلب للاسف الشديد ان الولد ده ممكن يكون جاهل مش عارف صح ولا لا اه ممكن يكون مش عارف بدليل انه اول كلمه بيقولها لولا خوفي خوف ايه بقى يا ابني خوف ايه انت لو خايف من ربنا ما تقولش كده من اصله لا لا لا ده ده طلع اللي ايه طلع اللي جواه يا ناس في جواهم زي ده واكتر بس ما بيقولوش كدابين بيخدعوا ربنا يا ناس بيعبد الجنيه ولاحظ كلمة مهمة قوي وجميلة قالها لي البقال قال لي شوف الواد بيقول لها اعبدك والاخر بعته وصرفت الجنيه رغم انه بيعبدها ومع ذلك حتى ما احتفظتش بالجنيه آه الجهل يا شباب الجهل أمة في جهل مطبق بالعقائد بالدين بالفقه سبحان الملك الولد ده جاهل ما يعرفش ما يعرفش فعلا ذنبه ده ابوه وامه عليهم زيه بالظبط اللي ما علموش ما عرفوش ربنا ما هو لو يعرف ربنا ما كانش ايه ما كانش قال الكلام ده عشان كده كانت خطبه امبارح عن الشكر عن ايه قول الحمد لله على ايه بقى انت قلت الحمد هن برضه هنلف وندور انت قلت الحمد لله عشان انا قلت لك قول قول الحمد لله ما حضرش في ذهنك حاجة تقول عليها الحمد لله صح لا عايزك تصدق مع ربنا اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله ما تلفش وتدور عليه وقلت لكم الكلام ده هنا في المسجد ده على الكرسي ده هو الكرسي اتغير هو على الكرسي ده ها قبل كده انك انت لما اقول لك توب تقوم تقول تبت تبت من ايه تقول لي من كل حاجه تبقى كذاب وقليل ادب من كل حاجه مفيش حاجه اسمها تبت من كل حاجه حدد لي تبت من ايه بالظبط ما تزعلوش مني انا بحبكم في الله والله حريص عليكم وخايف بس انا بقول لك انا كده بسمي الاشياء بمسمياتها بقول لك بصراحه بوضوح جدا اخي الحبيب لا تخادع الله لا تمكر على الله اصدق اصدق الله يصدق كنا بنتكلم في الشكر شكر على نعمه الاسلام قلت والله لولا الدين لكان الناس كالبائم رحت اسكندريه رحتوا اسكندريه انتم ربنا يتوب عليكم ما تروحوش انصحكم ما تروحوش اه رحت قدرا كان في ضروره لازم اروح ودخلت فندق من الفنادق الكبرى اه حسيت ان انا دخلت مستشفى المجانين والله والله العظيم ده اللي وقع في قلبي ساعة ما دخلت فمنهم من يمشي على رأسه ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع آه شفت ناس حسيت إن في ناس ماشية من غير دماغ أو في دماغ من غير عقل أو في روس من غير عينين ولا أذنين ولا لسان شفت راجل سايب سايب شعره ابيض وحتى لو دهن ابويا لكن برضه باين ان هو سايب ولابس بتاع ده صغير كده مايوه لا يستر عورته يجسم عورته يا راجل عقل ده انت شبت لا وتلاقي مراته ماشيه قدامه عاريه تماما شبه يعني وبناته ماشيين وراه مثل وهو مبتسم ليه والعيون تنهش عرضك اين الحق ساعتها قلت فعلا الحمد لله على نعمة الدين قولوا الحمد لله اه الحمد لله على نعمة الدين ان يبقى في دين فتفهم ايه الصح وايه الغلط ايه العيب وايه الحرام لكن بالوضع ده وبالشكل ده مش ممكن الشاهد يا شباب تلاقي الشاب يلتزم هو يعني انتوا عارفيني صريح لدرجة تزعل شوية كنت في محل بشتري حاجة ففي واحدة قلت لهم فلان اه اسألك سؤال انا وانا بصلي آه قلت لها انت بتصلي قالت اه بصلي طيب تعرفي ربنا قالت اه طبعا اعرف ربنا طب يرضي ربنا انك تمشي كده والله العظيم كنت مديها ظهري خليك عارف اصل انت كل اللي في ذهنك دلوقتي لا ما بيكلم واحده اهو لا لا لا والله العظيم مديها ظهري هي ورايا وبتتكلم وانا برد عليها ها متبرجه بتسال يصح ان احنا نصلي بالمونيكير انا اتوضيت وحطيت مونيكير اصلي بقى طب انت عرفتي ربنا وبتصلي ازاي تخرجي كده ببنطلون ازاي ازاي تخرجي ببنطلون وانت عارفه ربنا اذا كنت تعرفي ربنا وبتصلي يبقى امشيله صح زي ما هو عايز احنا بنعذر بعض المتبرجات انها ما تعرفش اه ما تعرفش ربنا فما بالك بقى لو واحده جت المسجد بالبنطلون صعبة دي صعبة صح الشاهد ايه مش ده موضوعنا انا عايز اقول لما تلتزم يا ابني صفي لما تلتزم ايه صفي ومن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر اه نمشي واحدة واحدة اه بالراحة آه. بس ما نستقرش على كده نبدأ نصفي نصفي اعمالنا مع الشيطان نصفي حساباتنا مع النفس والهوى نصفي نبدأ نصفي أحوالنا مع مع الشهوات نصفي بحيث تبقى حياتنا صافية له تماما اما هتكدر اصل بعض الشباب تلاقيه بيذنب مثلا تلاقيه
بيبص للنساء المتبرجات لسه لسه بيبص يبقى ده بيصفي ولا بيكدر ويجي يقول لك انا حاسس ان في قسوه في قلبي مش عارف ليه هنضحك على بعض مش عارف ليه انت كده عارف ليه لانك لما بتكدر بيكدر عليك
العلماء لما بيستدلوا على الاصل ده من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه عارف بيستدلوا بايه بقول الله عز وجل ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله وصلت ولا ترجم اترجم تدفع كم صلى الله عليه واله وسلم والله بحبكم في الله قال الله عز وجل ان الابرار الناس ثلاث درجات الدرجة الاولى اصحاب الشمال نعوذ بالله منهم ودول اهل النار وان كانوا في النهاية سيدخلون الجنة لكن هيدخلوا النار الاول والابرار دول من اهل الجنة واعلى منهم المقربون يبقى اهل الجنة الذين يدخلونها ابتداء درجتان ابرار وايه ومقربون عشان كده ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وبعد كده قال ومن دونهما جنتان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فالسابقون السابقون وبعدها قال واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين يبقى اصحاب يمين وسابقون او ابرار ومقربون درجتين الجنة درجتين في درجة اولى سوبر لوكس ممتاز فوق وفي درجة عادية ها فلذلك الناس بقى الابرار ان الابرار يشربون من كأس كان ايه مزاجها يعني ممزوجة هيشربوا مية ممزوجة بكافور كان مزاجها كافور كان مزاجه ممزوجة ريحتها كافور لكن كافورا عينا يشرب بها عباد الله اما عباد الله اللي هم المقربون السابقون هيشربوا كافور صرف فمن صفى صفي له ومن كدر آه الابرار هيشربوها مكدرة اما المقربون السابقون يشربوها صرف كنت لسه بقول لعيالي دلوقتي اسأل الله ان يصلح اولادي واولاد المسلمين اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم رب لنا اولادنا اللهم احفظ اولادنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن كنت لسه بقول لهم دلوقتي ازاي علاج الفتور والله كنت بقول كده وانتوا ولادي اقول لكم اللي كنت بقوله لهم بالظبط ولا بلاش اصل طبعا اللي بينصح ولاده بيطلع لهم اه من عين قلبه بقول لهم انتوا مش جهال صحيح مش علماء بس برضه مش جهال عارفين فضل قيام الليل وعارفين فضل صيام النوافل وعارفين فضل الذكر وعارفين فضل تلاوة القرآن وعارفين فضل الصدقة وعارفين وعارفين لكن ما بنعملش ليه كسلانين ليه قلت لهم عارفين السبب ايه اننا لم نتصور الجنة كما ينبغي انا عندي ثلاث بنات متجوزين اسأل الله عز وجل ان يصلحهن ويصلح بنات المسلمين فكانوا موجودين هم كان الكلام ليهم وزوجة ابني فبقول لهم انتوا لو مت دلوقتي تبقي مع السيدة فاطمة بنت النبي في الجنة ها تبقي مع السيدة عائشة حبيبة النبي في الجنة تبقي مع السيدة خديجة في الجنة لو مت دلوقتي اه يبقى الجنة بقول لهم كده معلش الجنة لازمتها ايه من غير ما تكوني مع دول صح كده فانا بقول لك بعض الناس في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب انتوا ناويين تدخلوا الجنة بجد طب احلف اللهم ارزقنا الجنة يا رب بعض الناس في الجنة ينظر الى وجه ربه بكرة وعشية بعض الناس في الجنة بيشوف ربنا مرة بالليل ومرة الصبح وبعض الناس لا يرى الله الا على رأس كل جمعة كل اسبوع مرة انت ناوي على ايه تحب تشوف ربنا مرتين في اليوم ولا مرة كل اسبوع ده انت نفسك ان احنا نيجي درس كل يوم صح ها فما بالك في الجنة لو انت في الجنة ومحروم من رؤى النظر الى وجه الله الكريم هي دي القضية ان احنا مش متصورين الجنة كما ينبغي انك لو مت النهاردة تبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مع سيدنا النبي ما تجاوب يا عم طيب اعمل لها بقى يعني انت لو حاطط في دماغك انك تبقى في الفردوس الاعلى من الجنة ما تفطرش ابدا صح ولا لا ما تفطرش تفضل شغال على طول قول لي طب ازاي ما افطرش قلت لهم بقى النقطة الثانية ازاي ما افطرش انك تشكر نعمة الله واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم يبقى تشكر نعمة الالتزام قول الحمد لله مش قلت لك شفت ناس مقطعة حتت هناك ها اه انت الحمد لله انت ترضى ان مراتك تمشي كده ترضى طب الحمد لله انك بتفهم اهو الحمد لله انت ترضى دلوقتي ان انت تسيب الصلاة وتروح تسني قول الحمد لله ما ياما ناس كتير بتعملها فالحمد لله لو انت شكرت نعمة الالتزام دي ربنا يزيدك التزام لو شكرت نعمة الهداية يزيدك هداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إذا رأيت إيمانك لا يزيد فارجع إلى الشكر يزيد أشكر وأنا قلت امبارح في الخطبة إن الشكر يكون على خمسة أركان واحد الإقرار بالنعمة اثنين الثناء على الله بها ثلاثة الخضوع لله بالنعمة أربعة حب المنعم خمسة استعمال النعمة في شكر المنعم احنا محتاجين نشكر نعمة الالتزام نعمة الهداية ونصفي عشان ربنا يصفي لك قلبك ويصفي لك عبادتك ويصفي لك حياتك ويصفي لك طريقك إليه لو انت صفيت لربنا ها هيصفي لك من صفى ها صفي له يبقى لو شفت حياتك فيها كدر ابوك مضايقك في البيت عشان التزمت او امك او زوجتك او في العمل لما التزمت ضايقوك ده الكدر ده جه منين الكدر ده جه منين منك منك انت لانك مش صافي لربنا مش خالص انت ملخبط فعشان كده ربنا لخبط لك حياتك صفي يصفي لك صفي يصفي لك لو انت شفت ان حياتك فيها قدر واقف في الصلاة وبتسرح بتقرأ القرآن ومش مركز بتذكر الله وفكرك سارح ده قدر قدر في العبادة صفي وهو يصفي لك صفي وهو يصفي لك الكدر ده جاي منك انت عشان كده العلماء يقولوا من رأس العين يأتي الكدر من رأس العين ايه يأتي الكدر يعني الكدر طلع منك منك انت من جواك انت السبب في الكدر الحاصل صفي صفي ليصفى لك ده الاصل الاولاني الاصل الثاني لا تتجاهل جانبا واحدا من جوانب الدين الدين ايه هو الدين بعض الناس شاف ان الدين هو الدعوه فخلى كل همه الدعوة إلى الله يجمع الناس ويدخلهم المساجد ويقعد يكلمهم ويدعوهم ويهديهم ونسي كل حاجة في الدين إلا دين وبعض الناس شاف إن الدين مجرد عبادة صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن ولهج بالذكر ففرغ نفسه للعبادة تماما وساب وساب كل الدين بعض الناس شاف ان الدين هو العلم فقاعد على العلم ليل ونهار علم علم علم ونسي باقي جوانب الدين بعض الناس فكر ان الدين هو اقامة الدولة عمال بيحارب عشان يقيم دولة الاسلام ونسي بقية الدين وفرط في بقية الدين من اجل هذه الجزئية كل ده مش هو الدين الدين كل لا يتجسد كل ده الدين الدين هو العبادة والعلم والدعوة والعمل للتمكين الدين كل زي ما قلت لكم الجملة دي كتير من المرات الدين لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتقسيط ولا يؤخذ بالقطعة الدين كل عشان كده اللي بنقول يا عم اللي لابسه بنطلون دي كويس يا عم احمد ربنا دي احسن من غيرها وبعدين خطوه خطوه النهارده بنطلون وبكره جيب وبعده دي تلبس اشارب صغير و... لا لا لا لا لا مش كده معلش انا اسف ما تزعلوش مني ما تزعلوش مني اصل ده دين مش لعبه وذري الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا مش لعبه هي الدين حين يأتي الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا يبقى تلتزم النهاردة النهاردة تبطل سجاير
مش بالتدرج كان علبتين يبقوا علبة وبعدين عشرة وبعدين خمسة وبعدين سيجارة وبعدين علبتين
لا مش النهاردة تبطل مكياج وبعدين تلبس طويل وبعدين تغطي شعرها وتربط رقبتها وبعدين الحجاب يطول شوية لا مفيش النهاردة تلبس دين يا جماعة دين دي مش لعبة ده دين القضية مش مش مش تهريج عارف
زمان وانا صغير قدكوا كده ما انا كنت صغير قدكوا كده زمان برضه فكرت ان انا العب تنس فروحت العب تنس فالراجل قال لي عايز ايه عم عبده المدرب الله يرحمه اه قال لي عايز ايه قلت له عايز العب تنس قال لي طب ما تلبس تنس اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس قلت له يعني ايه اه فانيلا بيضه وشورت ابيض وشراب ابيض وبوت ابيض بتقولوا عليه دلوقتي مش عارف اه كوتشي ابيض و... وتجيب مضرب وبرنيطه كاسكته بيضه لازم قلت له ما ينفعش التنس الا كده قال لي اه ما ينفعش الا كده حاضر رحت جبت اللبس ولبست وشايل المضرب كده بقى وايه واحد قابلني والله الكلام ده حصل كده واحد قابلني قال لي انت بتلعب تنس والله ما كنتش ضربت كوره بمضرب قبليها بس اول ما شافني كده قال لي ايه انت بتلعب تنس ليه اهو ده الدين
عايز دين لازم البس دين البس دين لازم يبقى شكلك شكل دين لازم تبقى اهل دين اما ادخل بيتك اقول الراجل ده ملتزم اما اشوفك كده اقول
الراجل ده ملتزم دين ده دين لكن انا شايف الناس النهارده بتلعب بس مش تنس بيلعبوا بالدين بقى الدين لعبة في تهريج النهاردة باسم الدين عشان كده قلت كتير زمان ان اللي, اللي عايز يغني يغني بس مش باسم الدين اصل في ناس النهاردة بتغني على الدين مش كده ولا لا اه عامل فرقة و... ودي فرقة ايه اسلامية لا عايز تغني غني بس ايه لا انا بقول له ايه اقول له غني دي ما تغنيش الغنى حرام بس بعيد عن الدين اللي عايز يلعب يلعب بعيد عن الدين لكن في الدين لما تدخل الدين بقى البس دين عشان تبقى من اهل الدين شرط عشان كده بقول لك القاعدة اللي احنا بنقولها النهاردة لا تتجاهل جانبا واحدا من جوانب الدين الكلام ده انا قلته قبل كده كتير بس اسمعوه مني المرة دي كمان لله تلاقي واحد احيانا متضايق قرفان مهموم زهقان مخنوق مالك متضايق خلاص روح هنا طب حد مزعلك لا والله طب محتاج فلوس فلوس كتير بس النفس اللي تصرف طب مراتك مزعلاك يا ريت كل الناس زي مراتي طب ولادك زي الفل طب الشغل كله تمام ما متضايق ليه يقول مش عارف مش عارف مخنوق تعبان تعبان تعبان والله تعبان يا عم الشيخ تعبان طب تعالى بس نتفاهم قول لي افتح صدرك يقول له والله ما عارف انا لو عارف هقول لك بس انا ما فيش سبب واضح للضيقه اللي انا فيها اللي لك ل- ل- روحي هتطلع سيبني سيبني دلوقتي بقى طب تعالى انا هقول لك بقى انت تعبان ليه هي دي لو كان ملتزم واحيانا الملتزم بيقول لي كده اخ ملتزم يقول لي انا قبل ما التزم كان حالي احسن من كده كنت بصلي احسن من كده ما كنتش بحس ربنا بالطريقه دي ايه اللي جرالي بعد ما التزمت هو ده السر خد السر السر ان في معصيه كبيره انت بتعملها ومصر عليها اوقعت هذا الهم في داخلك اسمها بالتعريف الشرعي وحشه اسمها ايه وحشه ابن القيم بيتكلم عن الوحشه في كتاب الداء والدواء يقول ان المعصيه توقع بين العبد وبين الله وحشه تحصل وحشه بينه وبين ربنا فان زادت استحكمت تلك الوحشه حتى تقع بينه وبين اقرب الناس اليه تيجي زوجته تقول له مالك لها ماليش لو سمحتي ما حدش يقول لي مالك طيب خلاص انا اسف يجي ولاده يقربوا منه يقول لهم سيبوني دلوقتي اصحابه يتصلوا عليه انا مش موجود مش عايز اقابل حد وحشه تقع بينه وبين اقرب الناس اليه فان استحكمت الوحشه تقع بينه وبين نفسه يكره نفسه العلماء يقولوا وقد تقتل هذه الوحشة إن زادت تخنقه بقى يموت يموت فيها سر الوحشة معصية وأخطر المعاصي معصية السر إنك أنت بتعصي ربنا في السر من غير ما حد يشوفك لأنك ساعتها بتراعي الناس وما بتراعيش ربنا بتخاف من الناس وما تخافش من ربنا أو في جانب من الدين منهدم في حياتك ما بتقيموش يسبب الوحشة دي قد يكون هذا الجانب انك هاجر القرآن بالكلية ما بتمسكش مصحف لا بتحفظ ولا بتقرأ ولا بتراجع قد يكون هذا الجانب وانا بقول ان قراءة القرآن او تلاوة القرآن للتعبد مش فرض مش فرض دي سنة مستحبة لكن هدمها هدم للدين قد يكون الجانب صلة رحم قد يكون الجانب بر والدين قد يكون الجانب اللحية لأن أنا شايف إخوة ملتزمين كتير اليومين دول من غير لحية هي الحكاية مش مهمة يا جماعة ولا مش ولا إيه؟ اوعوا تفكروا إنها مش مهمة لحية فرض فرض واجب قال رسول الله أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى بالأمر قول لي وال... والمشاكل يا عم الشيخ احنا مش عايزين لا لا لا اللحية فرض قد يكون الجانب اللي انت هدمه من الدين مثلا الصلاة مش مظبوطة في بعض الأحيان تعرفوا يا جماعة أكون جاي درس ونتأخر في الطريق أصلي المغرب في مكان والاقي الإمام طخ طخ طخ طخ ينقرهم في دقيقة كنت بصلي أنا وواحد صاحبي والامام الله اكبر الله سمع الله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بعد ما خلصت بقول لصاحبي لحقته انا بقى لحقته الصلاه دي انا في نفسي ما اقدرش ما اقدرش اعديه مغرب كده ما اقدرش لازم اعيده تاني انا ما بقولش ان صلاه الراجل ده بطله ما بقولش بس انا ما ما, ما صليتش معلش معلش اصلا عايز عايز ادوق عايز احس عايز استطعم عايز استلذ عايز اتمتع ايوه عايز اصلي لكن طخ طخ طخ طخ قم سلام عليكم خلاص صلينا قد يكون هذا الجانب هو المهدوم في حياتك ان الجامع اللي جنب بيتكم هو صلاتهم كده وانت بتصلي كده ودي مش صلاه وتقول لي يعني اعمل ايه اعمل ايه اقول لك يا اخي من جوامع ربنا كتير يا رب زد بيوتك في الارض يا رب اللهم انا نسالك ان تزيد المساجد في مصر المساجد كتير قوي لا يخلو شارع من مسجد واثنين وتالت وربنا يزيد بس لو المسجد ده طيارة احنا عندنا مسجد بنقول عليه المجري اه المجري اه سريع اللي عايز مستعجل بقى هو المؤذن بيأذن ويفضل واقف ما بيقعدش يقيم الصلاة والإمام طخ يخبطهم وخلصنا لا لا لا أنا عايزك تصلي ما تصلي بقى
صلى الله عليه وآله وسلم أقم جوانب الدين تزول الوحشة أذن هخطف دقيقتين للأسئلة سريع سريع كده شاب عقد على فتاة فما هي حقوق العاقد العاقد ليست له أي حقوق لأن العاقد لا يحل له جماع الزوجة قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ففرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فلا يجوز للرجل العاقد جماع الزوجة إلا بشرطين استئذان الولي والإشهار إن كل الناس يعرفوا إن هو دخل فإذا كان الجماع حرام فمقدماته حرام كاللمسة والضمة والقبلة فلا يجوز نرجو إعادة ذكر كيفية شكر النعمة خمسة أول حاجة الإقرار بالنعمة الاعتراف بالنعمة إن دي نعمة ومن الله عز وجل اثنين الثناء على الله بها تقول يا رب انت اديتها لي لك الحمد والشكر على كذا وكذا واديتني كذا لك الحمد الثناء على الله بها ثلاثة الخضوع لله بها ان تزيدك النعمة ذل وخضوع لله عز وجل اربعة الحب تحب ربنا بالنعمة خمسة استعمال النعمة في شكر المنعم هل وضع الزيت على الشعر قبل او بعد الوضوء يمنع الوضوء او يفسد الوضوء لو كان الزيت يمنع وصول الماء الى البشرة او الى الشعر يعني الشعر ما يبتلش يبقى لا يصح الوضوء النقاب فرض ام سنة النقاب فرض خروج البنت للدروس الخصوصية حرام نعم لا يجوز واحد زنى يقول اروح لمكان يقام علي الحد ولا اعمل ايه استر نفسك وتب والله يتوب عليك مش واجب عليك انك انت يقام عليك الحد طالما ان بلدنا ما فيهاش حدود هنعمل ايه طيب بس انا مش عارف انتوا ضحكتوا على ايه انا مش عارف في ايه لا يعني انا انا اصلا ممكن اكون بقرا الورقه وبجاوب ممكن اكون قلت حاجه وانا مش منتبه انا بقول واحد زنى والوقت التزم فهل يسافر لبلد تقام فيها الحدود يقام عليه الحد بقول لا لا يلزمه وانما يجب عليه انه يستر نفسه ما يقعدش بقى كل شويه يسال 100 شيخ والموضوع في دماغه انا عملت كذا انا عملت كذا انسى خذوا دي لله ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء يعني انت دلوقتي ربنا صفى لك الطريق ما تقعدش كل شويه بقى تكدر نفسك خلاص وانما تكدر لما تلاقي نفسك هتطغى لا لا ده انت زاني اتلم اه كده لكن وقت الصفاء عشان كده العلماء يقولوا ايه تامل العيب معيب انك انت تفضل تفكر في الذنب وتفاصيله عيب تامل العيب معيب ذنب ذنب اخر فلذلك يجب عليه ستر نفسه نمرة واحد اثنين التوبة الصادقة والله يقبل توبته هل يجوز لها وهي منتقبة أن تخرج مع أمها المتبرجة أم عليها إثم وهل يأثم زوجها وهو ملتحن أن يخرج معها والله بقت ظاهرة شكلها عجيب جدا أن تجد منتقبة وماشية مع واحدة في غاية التبرج هذا نوع من أنواع الإقرار بالإثم والعلماء يقولوا أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة وليس من أجاز كمن دل يعني بقول إن التبرج معصية لكن إقرار المعصية دي أكبر منها وبعدين ما ينفعش إنك تدخل الجنة لوحدك وتسيبي أمك تدخل النار لابد أن تدعيها إلى الله عز وجل وباللطف واللين وبالرحمة هل يجوز أن تخلع المرأة ثوبها عند أحد صديقاتها مع العلم أنها ترتدي ثوب يستر العورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها عشان برضو ظاهرة تفشت في الالتزام الخمس نجوم الاخت منتقبة كله ويدخلوا البيت تتفرج على ناس على البحر لا لا يجوز اقصى ما تستطيعين فعله خارج بيتك انك تنزلي النقاب فقط يظهر وجهك ويديك وكفيك اما اكثر من ذلك لا ما حكم الدبلة او الخاتم الفضة هل هو سنة الدبلة بدعة الخاتم الفضة سنة اذا رأيت امرأة تفعل خطأ هل انصحها لو السؤال من اخت اه تنصحها لكن لو السؤال من اخ مالكش دعوة مالكش دعوة ابعد عن النساء لا تنصح ولا تأمر ولا تدعو نساء تماما بالمرة نهائي أسأل الله أن ينجينا من الفتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء أخي يقول واجه مشاكل كثيرة مع والدي في توجيه بعض النصائح إليه كمشاهدة التلفاز وأنصحه أكثر من مرة حتى يضيق بي وتحصل المشاكل مين اللي قالك تنصح أبوك لا أنا بقول هو احنا كده طولنا ولا لسه قدامنا شوية أنا خايف عليكم الحر أصل في واحد كان بيقول للمأمومين استووا قالوا له استوينا فانتوا استويتوا ولا لسه صل على الرسول صلي بعض الناس لما بيلتزم انا مقدر انه بينبهر وخصوصا الصادق اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله الصدق بينبهر عارف انا مقدر المرأة او هي الاخت بقى دلوقتي فنانة التزمت بيقولوا لها ايه احساسك لما تشوفي فيلم من افلامك القديمة قالت استشعر كم كنت قذرة اه قالت كده استشعر كم كنت قذرة خدت بالك ازاي هي دي القضية ان واحد احيانا الشاب لما يلتزم بيقول ايه ده ايه اللي انا كنت بعمله ده فبيبقى عايز يقول بس احيانا تحس ان الشباب في البيت عايز يبقى ابو ابوه ده ابوك مهما التزمت مهما اتعلمت مهما كبرت برضه هو هو ابوك لو كان عاصي لو كان كافر برضه ابوك جزمته على راسك من فوق ابوك وامك كذلك يعني الاخت اللي امها متبرجه دي مهما تكن هي امها امك حتى لو انت منتقبه وزوجك شيخ وانت ابن تيميه لكن برضه هي امك تحترم وتوقر والاب يحترم ويقبل يده ورجله اب الاب اب والام ام قول لي بعض الشباب يقول ده امي تزوجت غير ابي وسابتني وانا طفل برضه امك دي ما اكرمتنيش ابي ما انفخش عليا برضه ابوك على راسك من فوق يوقر ويحترم ما لم يأمر بمعصية والأم توقر وتحترم ما لم تأمر بمعصية فلما تيجي تقول لأبوك حرام غلط لا يجوز آه. هيقول متطرف آه لا أنا قلت في الدرس بتاع الجدية أنا عايزك تنقل مشاعرك اوصف أحاسيسك ما تقولش تلفزيون حرام ما تقولش وإنما أقول له يا سلام لما بفتح المصحف بحس ان انا طاير في السماء طب بالله عليك اسمع الآية دي اسمع كده اسمع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا عارف عارف يا أبي لما يبقى بينك وبين ربنا ود حلوة دي وسيبه وامشي بدون تعليق امشي ما تنتظرش رد ادخل غرفتك وقفي على نفسك وسيبه يفكر فيها وتاني يوم واحدة زيها وتالت يوم اتنين بقى حديث وآية ورابع يوم بس لا تقول حلال ولا حرام وتنتهي القضية طيب خلصنا دلوقتي من موضوع الأسئلة ونرجع تاني للأصل اللي كنا فيه لا تترك جانبا واحدا من من جوانب الدين جوانب الدين كثيرة صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وذكر لله وتلاوة للقرآن وقيام ليل ودعوة إلى الله وطلب علم وإنفاق صدقة في سبيل الله وخدمة مسلمين جوانب الدين كثيرة اوعى تسيب جانب ما تكونش ليك فيه باع كل جوانب الدين اعملها كتب الامام احمد حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا فاحتجم واعطى الحجام دينارا الدينار الف درهم يا جماعة والامام احمد ما كانش يملك درهم فكونه يتصدق بدينار كانت ايه صعب عليه بس ارى ان النبي عملها فهو لازم يعملها فكل ما تسمع ان النبي عمل حاجة اعملها ولو مرة ولو مرة اما جوانب الدين العظيمة اللي هي التوحيد الصلاة العلم الخوف من ربنا سبحانه وتعالى والخشية والمعاني القلبية دي لازم تثبت عليها وتتبناها إياك أن تترك جانبا واحدا من جوانب الدين الأصل الثالث أنجز كل يوم شيئا جديدا أنجز كل يوم إيه؟ شيئا جديدا قال رسول الله إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا إن الإيمان لا يخلق يخلق يعني يدوب يتهري يتقطع يقدم يبهت الإيمان يخلق في جوف أحدكم في قلبك إزاي أجدده الدعاء أجدده جدد إيمانك إنك تعمل كل يوم حاجة جديدة حاجة جديدة بعض الناس بعد فترة في الالتزام ينام يقف ينزل ليه مفيش جديد الدين ابدا لا ينتهي دوما جديد وزمان كنت اتكلمت عن الجديد في الالتزام قلت ساعتها ان العلماء بيقولوا ان الاكسجين المخلق حديثا في المعمل أكثر مساعدة على الاشتعال من الأكسجين الموجود في الجو ما السبب؟ قالوا لأنه جديد عشان كده يقولوا الغربال الجديد قالوا شد الأكسجين الجديد بيولع شد ها؟ فعشان كده الالتزام الجديد بيبقى في انطلاقة في شدة بعد كده لما يقدم يبهت ينام فمحتاجين دايما نعمل ايه نجدد نجدد نجدد ازاي اعمل كل يوم حاجة جديدة قول لي لا الدين بيخلص اجي يوم من الايام وابقى عملت كل حاجة ابدا ابدا مش هيخلص كل يوم اعمل حاجة جديدة ابدأ اعمل حاجة جديدة بس اعملها صح ابدأ النهاردة كده اقول انا النهاردة هظبط الخمس صلوات مفيش سرحان مش هيحصل ده تحدي يا انا يا خنزب مين خنزب ده آه شيطان الصلاة اسمه خنزب آه أو خنزب زي ما بيشكلوها المهم قول أنا يا هو النهاردة تحدي احنا عايزين ندخل كده بنفسية التحدي ما هي حاجة من اتنين يا تصلي صح يا تصلي صح مفيش حل تالت لازم كده تصليها صح ادي حاجة جديدة حاجة جديدة انا النهاردة لازم اقرا في كل الخمس صلوات صور جديده ما قريتهاش قبل كده اصل الواد ده اوعى تزعل حافظ والتين والزيتون والم نشرح وان انزلناه فواقف في صلاه الظهر الله اكبر الحمد لله الرحمن الرحيم, الرحيم. والتين والزيتون وطول سنين الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انا انزلناه كل صلاته كده هم الصورتين دول ألم نشرح وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هم صورتين معنا عليهم ده سبب سرحانك يوم بعده تقول شو بقى النهاردة أذكار الصلاة هقولها بقلبي ودموع عينيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حاجة جديدة ها غير سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. لا جديد عايز النهارده تقرا صفحه جديده انا قلت لكم قبل كده ان انا سبحان الله العظيم حديث في صحيح مسلم والله انا حسيت ان انا بقراه لاول مره اول مره في حياتي قلت لكم عليه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غزاة يغزون في سبيل الله فيغنمون ويسلمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم من عند الله فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم عند الله يوم القيامة الحديث ده لما قريته إذا في أحاديث أنا معرفهاش ده أنا جاهل قوي إيه ده ففي أحاديث أنت ما عمرك ما سمعتها وفي آيات من القرآن أما تقراها تقول يا مش ممكن جديدة مثلا الآية الجديدة اليومين دول عندي عندي عندي عندي قال الله سبحانه وتعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أنا لما قريتها الآية اللي زيها في الرعد بقى مش كده وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع جديدة جديدة في حاجات بتطق في دماغك كده جديدة حاجات حلوة جميلة ها آيات مع إنك أنت قريت المصحف مليون مرة لكن كل ما تقرأ القرآن هتلاقي جديد وكل ما تقرأ السنة هتلاقي جديد وكل ما تحسن صلاتك هتحس بحاجة جديدة عشان كده بيقول ايه ابن قيم وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى وبلغ بي غاية ليس لي بعدها مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العب قال لك انا كنت مفكر ان انا بحبها واموت فيها لكن لما شفتها عرفت ان انا كنت بلعب لا ده الحب حاجة تانية ها كذلك لما تصلي صح هتحس انك كنت قبل كده بتلعب ولما تقرا قران صح هتحس انك كنت قبل كده بتلعب ولما تذكر ربنا صح هتحس اللي قبل كده كله كان لعب وتهريج لما لما تقوم الليل صح لما تحج صح لما تطوف بالكعبه لما تسجد صح لما تتصدق صدقه صح ابن القيم يقول وسعاده المعطي اعظم من سعاده الاخذ لا حلاوة ومتعة وجمال ده الدين يا جماعة اللهم ارزقنا الالتزام بالدين نقول قاعدة كمان قبل ما نمشي هي كانت أول واحدة من صف صفي له ومن كدر كدر عليه وكانت الثانية لا تتجاهل جانبا واحدا من جوانب الدين الثالثة أنجز كل يوم شيئا جديدا النهارده اقرا باب جديد في العقيده النهارده اقرا حديث جديده من السنه النهارده ادرس باب جديد من الفقه النهارده اقرا شويه في سيره النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم النهارده اقرا تفسير ايه ما قراتهاش قبل كده حاجه جديده حاجه جديده في العلم وجديده في العباده وجديده في الطاعه وجديده في الانفاق وجديده في الدعوه الى الله عز وجل جدد ايمانك اللهم جدد الايمان في قلوبنا قاعده جديده كف عن الشكوى وابدأ العلاج كتير من الناس ما وراهوش الا الشكوى التبرك كتير وخلي بالك ابو اسماعيل الهروي بيقول الزهد في الدنيا كف اليدين عنها ضبطا او طلبا وكف اللسان عنها مدحا او ذما وكف القلب عنها فكرا او تعلقا كلام زي الفل اقول تاني الزهد في الدنيا كف اليدين عنها ضبطا او طلبا وكف اللسان عنها مدحا او او ذما وكف القلب عنها تعلقا او فكرا الشاهد اللي مستخرجه ان اللي بيحب الدنيا بيتكلم عنها كتير صح من احب شيئا اكثر اكثر ذكره فعشان كده اللي تلاقيه بيتكلم عن النساء كتير ولو بالذم يبقى مفتون اللي بتلاقيه بيتكلم عن الفلوس كتير ولو بالذم يبقى مفتون مفتون فعشان كده إيه اللي بيشتكي كتير مفتون قال الله الملك سبحان الله العليم عندي كراسة كده اسمها آيات فاضحة آيات ايه؟ اه تفضح آيات فاضحة منها الآية دي قال تعالى ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا يقول لك معلش أصل أنا مش عايز أروح المك... الدرس الفلاني عشان في نساء هناك وأنا ضعيف من يا مفتون يا مفتون تيجي تقول له أخطب الجمعة يقول لك لا أصل أنا أخاف من الرياء مفتون ما انت قاعد تتكلم وتدي وت... وعامل لي فيها شيخ كبير اشمعنى بقى لما تتحمل مسؤوليه تبقى خايف من الرياء اشمعنى بدي ما انت قاعد تفتي حلال حرام حلال حرام وهنا خايف الرياء اوعى فاكر انا بقول لك اخطب الجمعه لا لا يا جماعه اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ارزقنا الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص الامام مالك كان اذا اعطى موعظه بكى وقال يحسبون أن عيني تقر بكلامي كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ماذا أردت به انتوا فاكرين ان انا بفرح ان انا بدي درس انتوا فاكرين ان انا فرحان ان انا قاعد الامام مالك بيقول كده ان انا واقف على المنبر بخطب جمعه فاكرين ان انا فرحان بكده هو يوم القيامه انتوا هتبقوا قاعدين قدامي يوم القيامه ابقى انا مني ربنا ربنا يقول لي كان قصدك ايه بالكلام ده قول لي انت اتحركت من هناك لحد مصر الجديدة عشان تدي درس ليه ليه عشان الناس ولا عشاني ولا عشانك اقول له ايه اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله تحسبون ان عيني تقر بكلامي كيف وانا اعلم ان الله سائلي عنه يوم القيامة ماذا اردت به شاهد ان كف عن الشكوى وابدأ العلاج تجد بعض الناس يا شيخ انا بشكو من الوسوسة الوسوسة الوسوسة الوسوسة لحد ما يوسوس يا شيخ انا بشكو من النساء من النساء من النساء انا بقول للاخوة مصيبتك ان كثير من الناس مشغول بقضية الزواج فماشي في الشوارع اه اتجوز دي لا لا لا دي لا لا لا دي اه زي دي شيل الموضوع من دماغك ترتاح احنا قررنا ان انت مش هتتجوز هتموت كده عيش حياتك بقى الايمانية صح ووقت ما تقرر انك تتزوج اتزوج النهاردة تنجو من الفتن اللهم نجينا من الفتن يا رب على طول هو ده الحل هو ده الحل بعض الناس تتكلم والله الفلوس هنعمل ايه بالدنيا يا عم سيبك من الدنيا الموضوع مش موضوع هو مفتون بالدنيا فمن فتن بشيء أكثر الحديث عنه كف عن الشكوى فرق بين من يشكو ليعان وبين من يشكو ليتهرب سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طوى فقال ربي الشكوى هي بقى إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون اشتكى بس طلب العون فأعين ربنا قال له وهارون معك نبي دي دي بركات بركات إن واحد ربنا يرزقه النبوة يقوم يقول يا رب واخويا ربنا يقول واخوك عشان كده عايزك لما ربنا يرزقك التزام قول يا رب وابويا يا رب وامي يا رب واخويا يا رب واختي يا رب وجاري يا رب ادعي للناس الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال له نطبق عليهم الاخشبين قال لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله خرج يبقى مش همنا ان ربنا يحرق الكفار وانما همنا ربنا يهديهم اللهم اهدي الكفار يا رب اللهم اهدي المسلمين وغير المسلمين اللهم اهدهم للاسلام يا حي يا قيوم الشاهد ايها الاخوه كف عن الشكوى وابدا العلاج بطل شكاوي اصلا انا ما بقدرش اقوم الفجر مش هتقوم طول ما انت بتشتكي اصلا انا بسرح كتير في الصلاه طول ما بتتكلم فيه الرسول ما تصلي عليه لما جاءه الموسوس قال ان احدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم ان يتكلم به فقال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه اذا وجد احد منكم ذلك فليقل امنت بالله ورسله وليستعذ بالله وليتفل عن يساره ثلاثا ولينتهي وليه ولينتهي يبقى العلاج ثلاث حاجات تقول امنت بالله ورسله اثنين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة عن يسارك تدفن عن يسارك ثلاثا اربعة يعني ايه لينتهي خلاص اسكت ما تسألش ما تشتكيش ما تحكيش ما تقولش ما تعملش اسكت انتهي اقفل إيه الباب ده خالص كف عن الشكوى كثير من الشباب ما وراهش الا الشكوى ابي بيعمل وبيشوف وبيسوي امي واختي واخويا والجار والمدير والزميل وفي الصلاه والمسجد والامام بتاعنا والشيخ والشريط وال ارحم نفسك ارحم ما تكسرش الشكوى لا تكسر الشكوى وانما اثبت فاتتني حته من سيره النبي بصلي عليه ومن عجيب الامر ان النهارده كنت جاي ومحضر لكم درس في سيره الرسول فطلع رزقكم اللي انتم سمعتوه كان الدرس في السيره رقم 57 47 درس رقم 47 في سيره النبي مصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولكن في حته من الدرس بتاع ده بتاع السيره مناسبه لعنصر من عناصر نختم بها وهو عنصر لا تهمل جانبا واحدا من جوانب الدين لا تهمل جانبا واحدا من ايه من جوانب الدين الرسول ما صلي عليه لما رجع من الطائف وقعد في مكة بدأ يعرض نفسه على القبائل بس كان الاول قبل الطائف كان لما بيعرض نفسه ما كانش بيعرض نفسه كان بيعرض الدين كان يعرض الاسلام على القبائل قولوا لا اله الا الله تفلحوا بعد الطائف كان بيعرض على القبائل الحمايه انهم يحموه كان بيعرض على القبائل بعد طبعا ما شاف كان بيعرض على القبائل من رجل يحملني الى قومه فيمنعني يمنعني يعني ايه يحميني حتى ابلغ رسالة ربي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ رسالة ربي كان بيعرض نفسه على القبائل كده كان يطلب الحماية من القبائل العربية لتبليغ الدعوة أتى بني عامر بن صعصع عرض عليهم نفسه فقام رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس فقال والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب قال لهم أنا لو أخذ الراجل ده إحنا ناكل العرب لأكلت به العرب ثم قال له أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك قال له احنا معاك بس لما تموت أبقى أنا الرئيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء قال له لا تدخل الدين عبد ما تتشرطش على الملك تبيعني وتحميني وتعبد ربك عشان الجنة مش مش لشيء من الدنيا عشان كده احنا ما فيش وقت بقى احنا طولنا زهقتوا طب صلي على رسول اصل السيرة حلوة وانا كنت بقول دايما ان احنا في السيرة ما مش بنقول قصة وانما بنخلي النبي ما صلي عليه يعيش معانا حياتنا اليومين دول دي السيرة الحقيقية بقى ان الواحد النهارده يلتزم ونفكر انا التزمت بقى يا رب اتعب تاني لا امال انا ملتزم ليه اسقط تاني لا لا يلتزم على ان ربنا هيديله ويديله لا لا لا لا لا, لا. ما تتشرطش لما قال له كده الرسول قال له ان الامر لله يضعه حيث يشاء عشان كده تلاقي بعض الناس احنا بنروح نزور بعض المستشفيات اللهم مشي مرضانا ومرضى المسلمين فبناخد معانا عسل وكتاب حصن المسلم ومصحف للمرضى اللهم مشي مرضى المسلمين يا رب علبة عسل كده نص كيلو ومصحف وكتاب حصن المسلم يبقى الكتاب والسنة والشفاء فتلاقي ازاي نديه للمريض احيانا المريض نرجع بعد اسبوع او اسبوعين او شهر نلاقيه التحت انا اهو التحيت عشان ربنا يشفيني لا عشان ربنا يشفيك لا معلش انا اسف مش صرت وشريط الرضا في مزيد تفصيل الشاهد عرض نفسه صلى الله عليه وآله وسلم على مجلس فيه السكينة والوقار دخل أبو بكر فقال ممن القوم قالوا من شيبان ابن ثعلبة فالتفت أبو بكر إلى رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر في قومهم قال له هم دول بقى الناس ربنا يهديهم إن شاء الله ربنا يهديهم فقال أبو بكر كيف المنعة فيكم قالوا علينا الجد والجهد ولكل قوم حد كلام جميل طويل ابقى اقوله لكم في درس السيرة بعد كده لكن انا عايز اوصل لل... للشاهد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الى ما تدعو يا اخا قريش قال ادعو الى شهادة ان لا اله الا الله والى ما تدعو ايضا يا اخا قريش قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم والى ما تدعو ايضا يا اخا قريش ان الله يأمر بالعدل والاحسان فقالوا دعوت يا أخا قريش والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ولكن وأنا دايما أقول كلمة ولكن بتهد اللي قبلها يقول لك أصل فلان ده راجل طيب قوي بس هيهد طيب قوي دي هي دي ولكن سيد قايو ولكن أنا أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس واحد جلسته إلينا لوهن في الرأي وقلة نظر في العاقبة وإنما تكون الزلة مع العجلة ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر لا الدين ما فيش كده الدين ما ينفعش انك انت تتردد ما ينفعش انك تفكر اصلي ولا ما اصليش ما ينفعش انك تفكر التحي ولا ما التحيش ما ينفعش انك تفكري البس النقاب ولا ما البسش ما ينفعش على طول قرار قرار عشان كده الجدية في الالتزام نزل كتاب هتلاقي على ظهر الكتاب خلاصة الكتاب وزبدته نمرة واحد الرجل الجاد هو القادر على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب ده الراجل الملتزم قرار انه يبطل سجاير قرار انه يلتحي قرار انها تنتقب قرار انه يحج السنة دي قرار انه يروح يعمل عمره الشهر ده قرار انه يقطع علاقته بالبنت دي قرار انه ما يروحش النادي ده تاني ادم في فتنه قرار انه يسيب الشغل الحرام ده لكن بيقولوا له نرجع وترجع وننظر وتنظر مش هيرجعوا خلصت فقام رجل منهم وهو المثنى ابن حارثة المثنى ابن حارثة بعد كده اسلم خلي بالك بقى الكلام اللي بيسلم بيبقى ايه باين عليه من الاول باين عليه فقال إنما نحن نزلنا بين صريان اليمامة والسماوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان الصريان فقال المثنى أنهار كسرى ومياه العرب فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول احنا مش قد كسرى وأما ما كان من مياه العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى حسين بن حارثة بيقول له عارفين دخلت مطعم الصبح نشتري سندوتشات فول فالولد بيشغل أغاني قلت له يا ابني اصطبحنا على الصبح شغل قرآن قال لي أنا عبد المأمور صراحة كأنه خبطني بحاجة في دماغي قلت له يا ابني انت مش عبد حد انت عبد الله مأمور مين ما حدش هيدافع عنك قدام ربنا قافل قفل وشغل القرآن والمأمور ما قالش حاجة حد سبحان الله العظيم الشاهد ايه انه بيقول له انما نزلنا على عهد اخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا وإني لأرى أن هذا الأمر مما تكرهه الملوك قال له الدين اللي انت جايبه ده الملوك ما يحبهوش ما يحبهوش وإن أرى هذا الأمر مما تكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا قال له لو تحب احنا العرب بس مستعدين لكن تقول لي كسرى وقيصر لا احنا مش قدهم فقال رسول الله اسمع بقى الكلمتين اللي زي الفل دول بقى كلام النبي كلام سيدك النبي ما تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه الله شفت سيدك النبي بقى ما تصلي عليه فن الدعوة أول حاجة أثنى عليه قال له أنت راجل طيب وإنك تقول الصدق يبقى أنت راجل حقاني ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق والكلمة دي تعمل شغل في الدعوة يعني الولد اللي بيقول أنا بوجه أبويا على التلفزيون مش كده ده انا عايزك تدخل على ابيك وتقول له ما شاء الله ما شاء الله تروح بايس راسه وتبوس ايده وتقول له ونعم الاب انت ما شاء الله من افاضل الناس الحمد لله ان لي اب زيك بس يا سلام لو تبطل التلفزيون تمدحه بما فيه قول له ما شاء الله ده الناس ما شفتش حد محافظ على صلاه الفجر زيك جزاك الله خيرا ما شاء الله أنت رجل طيب ما شاء الله أنا ما شفتش حد بيكرم أخواته زيك زي ما بتكرم إخواتك يحبوك ما شاء الله أنا شايف إن أنت رجل من أهل الحق أنت بتعطي الأجيل حقه ما بتظلمش حد ما شاء الله تعرف يا أبي أنا بحبك في الله لأني عمري ما سمعتك بتكذب ولا بتشتم ولا لسانك طلع حاجة وحشة قول امدحه امدحه بما فيه وبعد كده ادعوه لكن غلط غلط غلط غلط اطلع بره ما ينفعش عشان كده الرسول ما تصلي عليه قال له ما اساتم الرد اذ افصحتم بالصدق ولكن هذا الدين لن ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه لا تهمل جانبا واحدا من جوانب الدين لازم تاخد الدين كله كده تنصر الدين لكن واخد حته من الدين ما ينفعش انت ما تنفعش انا اسف طولت عليكم بس بحبكم في الله وانا نفسي تبقى طلعت النهارده من الدرس ده بحاجه حاجه مفيده اقصد حاجه يعني عمل انتوا ناويين تعملوا ايه الليله دي اه ايه الشيء الجديد اللي انت ناوي تعمله قرر قرر انها هتعمل ايه النهارده هتعمل ايه بكره إيه استفيد استفيد حاجه وعشان كده اقول لك اصل كمان في دقيقه ان شاء الله او مش اكتر التزامك بالخلق يثقلك ولا ينفعك فكن مع الله فردا فانك ستاتيه فردا ما تقولش لما الشيخ يقول لما ننظم قيام ليل لما نرتب فطار جماعي لما ربنا يهدي أبي وأمي وزوجتي لما التحي لما سيبك من الناس وأقبل على الله وحدك تصل اللهم بلغنا رضاك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة قام بالتسجيل والمونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب قام بعمل المقدمة لهذا العمل مهندس الصوت ضياء عبد الله مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع